قصة داود تبتدي الأول من آخر قصة شاول يعني شاول الملك بعد ما اترسم بدأ ينحرف ف ربنا رفضه وكان تمويل النبي صعبان عليه قوي ان شاول يهلك او ان ربنا يرفضه من من النقطة دي هنبتدي قصة داود النبي فقال الرب لصمويل حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته عن أن يملك على إسرائيل املأ قرنك دهنا وتعال أرسلك إلى يس البيت لحمي لأني قد رأيت لي في بنيه ملكا فقال صمويل كيف أذهب إن سمع شاول يقتلني فقال الرب خذ بيدك عجلة من البقر وقل قد جئت لأذبح للرب وادع يدس إلى الذبيحة وأنا أعلمك ماذا تصنع وامسح لي الذي أقول لك عنه ففعل صمويل كما تكلم الرب وجاء إلى بيت لحم فارتعد شيوخ المدينة عند استقباله وقالوا أسلام مجيئك فقال سلام قد جئت لأذبح للرب تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة وقدس يس وبنيه ودعاهم إلى الذبيحة وكان لما جاءوا أنه رأى الياب فقال إن أمام الرب مسيحه فقال الرب لصمويل لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأني قد رفضت لأنه ليس كما ينظر الإنسان لأن الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب فإنه ينظر إلى القلب فدعا يد أبي نداب وعبره أمام صمويل فقال وهذا أيضا لم يختار الرب وعبر يسى شمة شمة ده الولد الثالث فقال وهذا أيضا لم يختاره الرب وعبر يسى بنيه السبعة أمام صمويل فقال صمويل ليسى الرب لم يختار هؤلاء وقال صمويل ليسى هل كمل الغلمان فقال بقى بعض الصغير وهو ذا يرعى الغنم فقال صمويل ليسى أرسل وأتي به لأننا لا نجلس حتى يأتي إلى هنا فأرسل وأتى به وكان أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر فقال الرب قم امسحه لأن هذا هو فأخذ صمويل قرن قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا ثم قام صمويل وذهب إلى الرب نرجع تاني لأول القصة أول حاجة تلاحظوها في أول الإصحاح أن ربنا بيقول لصمويل حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضت المعنى ده الحقيقة على قد ما في حتة بتريح وفي حتة بتخوف في حتة مريحة أنه قد كده الراعي صمويل ده كنبي وكأب وكمسؤول عن الشعب لأن صمويل يعتبر آخر القضاة والقاضي هو المسؤول عن الشعب إحساسه بالمسؤولية مخليه بيبكي على شاول بالرغم أن ربنا قال له أنا رفضت هو رفضه لأكثر من سبب لو تفتكروا أولا شاول تجاسر على الكهنوت وخد مكان صمويل النبي في رفع الذبيحة شاول ما عادش فارق معاه ربنا كل اللي فارق معاه رضا الناس وكلام الشيوخ شاول دخلوا روح شرير بسبب أنه فارقه روح الرب كان في تجاوزات كثيرة في حياة شاول الملك وبعد ما ابتدى حياته في الأول بالطباع شاول في الأول كان متواضع جدا للأسف انتهى حياته بكبرياء وده اللي ضيعه فشاول احنا خدناه مرة في مؤتمر لو تفتكروا عن ازاي واحد ممكن يبدأ صح ويضيع لمجرد ان الطباع يروح منه شاول كان مبتدي متواضع وكان خايف من مسؤولية الملك ولأنه كان متواضع كان بيسامح أعدائه كان في ناس مستهترة بيه وقالوا شاول ده حتة فلاح خيبان ما ينفعش يبقى ملك فكان كأصم لن يسمع الإساءة طبعا اللي يشوفه في آخر حياته بقى ما كانش طايق نفسه ولا طايق داوود ولا طايق حد فيقول مين ده هو ده شاول فكان صمويل ينوح على شاول يعني الإحساس ده صعب وأنتوا كخدام المفروض يبقى عندنا الحتة دي من صمويل أن صمويل كما كان يبكي على شخص في الهلاك أو يبكي على شخص ماشي في سكة الخطية احنا كمان لابد أن ننوح على كل شخص ماشي في سكة الهلاك كمان يبان انه بالرغم ان ربنا سمح ان شاول يتمسح ملك الا انه اترفض في الاخر دي تدينا مفهوم روحي مهم ان مش معنى ان احنا دعينا للمعمودية وبنتناول ان لازم بالضرورة ندخل السماء لا مش لازم بالضرورة يرى احد منكم انه قد خاب منه ربنا يحميه يعني في ناس هتخيب زي شاول وممكن ربنا يرفضها دي تخلينا دايما فلنخف يقول كده في, في العبرانيين فلنخف مع أنه مع بقاء وعد بالدخول لراحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه لأن في ناس بتنادي بفكرة أن اللي ابتدى مع ربنا مش ممكن يضيع هو مش ممكن يضيع لا من ناحية ربنا يعني ربنا مش هيسيبه ربنا مش هيتخلى عنه لا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي من يقبل إلي لا أخرجه خارجا دي أمانة ربنا لكن هيفضل هو أمين لآخر حياته ولا لأ دي قضية تانية بقى إنسانية يحكمها إرادة الإنسان عشان كده يقول له كن أمينا إلى الموت لازم تكمل للآخر فسأعطيك إكليل الحياة فهنا بنشوف أول مثل مزعج إن شاول اترفض وربنا أعلن إنه من هنا رايح خلاص شاول ما عادش ينفع رفضت عن أن يملك على إسرائيل قم املأ قرنك دهنا كان عندهم بقى الكهنة في الوقتها يعتبر ده رئيس كهنة أو صميل يعتبر النبي هو اللي بيمسح الملوك والكهنة فكان عندهم زي زيت الميرون عندنا دلوقتي قرن الدهن ده حاجة ثمينة جدا المسحة اللي يمسح بيها المسيح الرب المسيح الرب يبقى الملك يعني فقال له املى قرنك قرن ده كان بيبقى حاجة زي من الجلود كده بتتعمل كانش في أزايز بالمعنى زي بتاع النهارده لكن قرب صغيرة كده يتحط فيها الزيت المقدس وما يشيلهاش غير صمويل النبي ولغاية النهاردة زيت الميرون لا يعلق لا يحق إلا للكاهن إنه يشيله أو الأسقف طبعا زيت الميرون بالذات مش من حق حد يشيله ولا الشماس قال له املأ قرنك دهنا وطبعا دي تأكد لنا أن ربنا كان بيستخدم الإنسان فرسامة إنسان وبيستخدم الماتيريال المادة في تقديس الإنسان عشان في ناس النهارده بتعترض على الكهنوت وعلى الميرون او الاسرار عامه على الزيت وعلى الميه وعلى الخبز وعلى كل اللي بنستخدمه في الكنيسه يقول لك لا ربنا كده يدينا نعمته من فوق وخلاص لا من البدايه ربنا بيستخدم زيت وبيستخدم صمويل عشان يمسح داوود مع ان ربنا اللي اختار يبقى ربنا بيختار لكن الكهنوت له دور والكنيسه ليها دور والزيت له دور وكل حاجه تعالى أرسلك إلى يس البيت لحمي بيت لحمي يعني من بيت لحم طبعا أول ما تسمعوا بيت لحم تفتكروا إيه المسيح المولود في بيت لحم المسيح له المجد اختار بيت لحم لأن دي مدينة داود ولأن داود محبوب عند المسيح داود يعني المحبوب فربنا كان بيحبه قوي فاختار أن يولد حيث ولد داود طبعا هي بالعكس هو لأن المسيح هيتولد في بيت لحم ربنا رتب أن داود يتولد في بيت لحم لأن الأصل هو المسيح مش داود يعني بترتيب الأحداث بالنسبة لنا مين اللي جه الأول داود لكن عند ربنا مين الأهم والقصة أساسا مرتبطة بربنا يسوع المسيح له المجد فالخطة معمولة على المسيح وبعد كده نرسم عليها بقى يجي داود في بيت لحم عشان إيه يبقى إشارة بشخصه بحياته بميلاده إلى داود الحقيقي المسيح الحقيقي مخلص العالم لأني رأيت لي في بنيه ملكا خلي بالكم عين ربنا رأيت لي في بنيه ملكا في الوقت ده الملك قدام عيون كل الناس شاول وربنا رفضه لكن قدام الناس هو الملك وهيفضل على الحال ده بتاع 15 سنة تاني يعني هيفضل ملك في عيون كل الناس لكن من ناحية ربنا أنا قد رفضت خايف أقول إن ممكن يكون الواحد مسيحي في عيون كل الناس لكن ما يكونش مسيحي في عينين ربنا ممكن هو مسيحي يعني ممسوح شاول لم يعد ملكا في عيني الرب أنا رفضت تعال نعمل ملك غيره صمويل طبعا اترعب لأن عارف إن شاول ما بقاش عنده مبادئ دلوقتي وملوش كبير ده ملك فقال صمويل كيف أذهب إن سمع شاول يقتلني طبعا ده يدل على قد كده شاول انحرف إن حتى صمويل ما بقاش كبيره يعني في الأول اللي رسم شاول كان صمويل اللي رسم شاول ملك كان برضه صمويل النبي لكن النهارده شاول ما بيعملش كرامة لحد أو يعني الشيطان اللي بيسوقه ممكن يتهم بأي حد فصمويل نفسه قال له ده ممكن يموتني فيها بتفكرني الحتة دي لما ربنا يسوع المسيح ظهر لحنانيا وقال له تعالى يا حنانيا ارسم مين فاكرين تعالى روح لشاول ترسوسي بقى بولس فحنانيا برضه قال له لا هروح لشاول ده شاول ده يموتني او شاول ده كم فعل بقدسيك يعني يبان ان ربنا احيانا يبقى اختياره غريب وترتيبه عجيب حتى عن خاصته حتى عن اقرب الناس ليه زي صمويل النبي يعني صمويل النبي نفسه كان مستغرب الفكرة جدا ومش بلعها ومش فاهمها زي حنانيا اللي اعترض على ربنا قال له شاول الطرسوسي كم فعل بقدسيك وجاي هنا يقفش فينا ويأمن مش ممكن يعني اختار اي واحد تاني طيب قال له اذهب واصر ربنا زي ما هيصر هنا على صمويل قال له روح وقال له كمان تدخل ازاي عشان شاول ما يشمش خبر لان كانت خطة ربنا ان يظل داود ملكا في الخفاء ودي حتة مهمة قوي ومعنى جميل وخبرة هتبقى مفيدة جدا لحياة داود النبي داود هيترسم ملك وهيقعد يرعى أغنام يقعد على الحد سنين وبعد كده مش بس يبقى راعي أغنام هيبقى طريد وهيبقى معتبر قاطع طريق وهيبقى حياته كلها هروب وتشرد في الوقت اللي هو ممسوح ملك يعني أعظم واحد في المملكة دي وأعلى رتبة ومع كده الدنيا ملطشة خالص عشان ما تحس ان ربنا ساعات بيسوينا على الجنبين داود اتسوى تمام بالرغم انه كان ملك وكان مختار وكان محبوب من يوم محبوب ومختار وملك وسابه في الدنيا في اترسم في الخفاء ملك مع ايقاف التنفيذ خذ بيدك عجلة من البقر وروح قول أهبح للرب وهات يسا وهقول لك هناك برضه هقول لك هناك دي تورينا قد كده القديسين دول كان يعني الخط مفتوح بينهم وبين ربنا يعني ما قالوش هيحصل ايه بالظبط وقال له اول خطوه بس روح هناك وهناك نتفاهم ساعات احنا لما نتكلم مع ربنا لما يشاور لنا على سكه نقول له طيب نتفاهم لو انا عملت كده ايه اللي هيحصل بعد كده وبعد كده وبعد كده قول لي الخطه كلها من الاول للاخر عشان اشتغل معاك يقول لك لا ايه اللي اقول لك الخطه من الاول للاخر دي معناها عدم ايمان انا بقول لك روح وهناك نكمل ساعات ربنا يدينا التوجيه يوم بيوم او خطوه بخطوه او مرحله بمرحله نادرا ما ربنا يقول لنا اول القصه واخرها ما يقولكش ابدا انت انا موافق جرب تهاجر وهوفقك وهحصل لك وهتشتغل وهتعمل لا لا لا يقول لك طب قدم على السفارة موافق طب وبعدين يا رب يحصل ايه سيبها لي تمام هقول لك هناك طبعا عاوز حساسية قلب زي صمويل اللي يفضل على اتصال مباشر وفي روح صلاة مستمرة يسأل ربنا ها هو ده رب ولا لا عشان كده تلاحظوا ان فكرة ان ربنا ما بيحكيش كل القصة من الاول للاخر تخلي الواحد يفضل دائم الصلاة ها خطوة جاية يا رب فيفضل يذم يفضل يطلب بينما لو ربنا قال له الفيلم كله طب ما خلاص هيصلي ويقعد قال له روح وهقول لك فعل صمويل وجاء إلى بيت لحم فارتعد شيوخ المدينة إيه يعني صمويل مرعب كده عند استقباله وقالوا أسلام مجيئك كل ما افتكر اسمع الآية دي افتكر كلمة في التسبحة لما نقول شيري ماريا كرامة صموئيل الكنيسة اختارت لصموئيل لفظة كده مميزة الوحيد اللي خد التعبير ده السلام ليك يا مريم واخدة كرامة صمويل ايه كرامة صمويل صمويل ربنا اداله كرامة في عينين الشعب يمكن ما خدهاش حد زيه كان الشعب بيخاف منه جدا كانوا بيعملوا له 100 حساب لأنه رجل الله ورجل تقي يقول قبلها في قصة صمويل في نفس السفر يقول خاف الشعب الرب وصمويل جدا يعني الشعب خاف من ربنا وصمويل جدا حطهم مع بعض حط ربنا وصمويل في جبهة لوحدها والشعب بقى مرعوب منه من كتر ما كانت صلاته قوية وكلمته نافذة وراجل بتاع ربنا فالناس كانت بتعمل له 100 حساب فلما دخل هذه القرية خافوا منه خافوا ليه لأن القاضي في الوقت ده كان يحكم زي كهنوت بالظبط من غفرتم خطاياهم غفرت ها ومن أمسكتموه أمسكت فقال لك يبقى عملنا عملة وجاي يشد علينا فالشيوخ نفسهم الكبار خافوا قالوا له سلام قال لهم سلام كيف سلام قد جئت لأذبح زي ما قال له للرب تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة إذا كان في طقس تقديم الذبيحة وقبليه التقديس فالنهاردة لما نقول صيام قبل التناول نقول آه توبة نقول ده نوع من التقديس قبل الذبيحة موجود من العهد القديم احترام الذبيحة ده والإقبال عليها باستعداد خاص دي, دي حاجة منهج قديم قوي عايشة فيه كنيسة العهد القديم والجديد وقدس يسوع بنيه ودعاهم إلى الذبيحة قدسهم ودعاهم إلى الذبيحة يعني كان الكاهن يقدس ويدعو للذبيحة زي النهاردة لما كان ياخد توبة الإنسان ويقول له تعالى تناول بكرة فمين ده يتوبه يوجهه يقدسه شوفوا التعبير قدس يسوع بنيه مين اللي قدسه عايد على صمويل طب هو القداسة لما الله وحده ربنا الوحيد اللي بيقدس أيوة لكنه أعطى هذا السلطان لقدسيه فاهمين ازاي؟ عشان كده ابونا يقول وقدس اه يقدس لكن بقوة المسيح وسلطان فلما جاءوا انه رأى الياب الياب ده الواد الابن الاكبر فقال ده مين بقى صمويل حاولوا تركزوا ان امام الرب مسيح هو عارف المأمورية ويروح يمسح ملك فمتوقع ان الكبير لان غالبا الياب كان جته يعني لأن شاول كان كده شاول لما اختير كان أطول واحد في الشعب يقولوا من كتفه لراسه كان أطول من أي حد يعني زيادة عن مترين غالبا فكان من كتفه لراسه يبان لما كان وقفوا ألفين كذا ألف ونسمة حصل كده كان شاول راسه طالع لوحده كان مميز بس هنا التمييز بإيه؟ بالطول بالمنظر عشان كده هيعلق دلوقتي ربنا فلما شاف الياب ضخم هو افتكر انه لازم يبقى كده زي المرة اللي فاتت مع ان المرة اللي فاتت خابت فقال ان امام الرب مسيحه فقال الرب لصمويل لا تنظر الى منظره انا حاسس ان ربنا عاوز يقول له تهاني ما جربنا الشغلانة دي لا تنظر الى منظره وطول قامته لاني قد رفضت نفس اللي اتقالت على ساول ما ينفعش من أخ... من اولها بقى ما تسيبناش ناخد السنين دي كلها وفي الاخر ما ينفعش مش هنختار بالمنظر تاني سيبوني اختار بقى ربنا يعني عاوز يقول كده هو اختار على مزاج الشعب المرة الاولانية اختار لهم ملكا حسب قلبهم لان هم قالوا له هات لنا ملك نتباهى بيه ملك يمشي قدامنا ملك نفتخر بيه فصمويل زعل جدا من الطلب قال لهم ملك ايه اللي هتتباهوا بيه ملككم ربنا قالوا له لا عاوزين ملك زي بقيه الشعوب فحتى ربنا قال لصمويل انت زعلان ليه يا صمويل هم لم يرفضوك لكن رفضوني انا رفضوني فرفضتهم رفضهم واحد ورا الثاني طبعا لان رفضوا ربنا يكون ملك فقال له لا مش هنبص تاني للمنظر الله لا ينظر لانه ليس كما ينظر الانسان لأن الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب وعاوزين نقف عندها شوية لأن موضوعنا قلب داود الإنسان ينظر إلى العينين العينين دايما أكتر حاجة واضحة في الوش فيقصد ينظر إلى الوجه حتى لما يكونوا عاوزين يخفوا معالم واحد مجرد يغطوا عينيه ما تعرفش تميزه قوي فبيقول طبيعة الإنسان الناس بتقرا بعض وتميز بعض تعرف على بعض وتختار بالعينين من الوشوش يعني أما الرب فإنه ينظر إلى القلب الفكرة دي فكرة مهمة قوي يعني لو خرجنا بيها بس المؤتمر ده تفرق في خلاص نفسنا وفي حياتنا كلها احنا للأسف ننظر إلى العينين بمعنى يعني بنوزن نفسنا وبنوزن بعضنا بميزان خارجي فلان واقف يصلي ساعة يا بخته طب وفلان طول النهار بس يروح ويجي يخدم كده لكن ما بيصليش كتير طب والله رأيه ايه الله ينظر إلى القلب ما تعرفش يمكن اللي بيصلي ساعة ده يمكن في حاجات وحشة كتير ما الفريسي كان بيصلي وبيقول كلام كتير لكن الله لا ينظر إلى العينين يمكن تبص على شاب تقول الولد ده منحرف الولد ده متعب الولد ده والله لا ينظر إلى العينين يقول الولد ده ينفع يبقى داود الله ينظر إلى القلب الولد ده في بساطة في اتضاع في براءة في صدق في حب مش موجود في الكبار مثلا ساعات تبص على بنت بسمعها من الكبار كتير تكون لابسة وحش مثلا داخلة الكنيسة كل الناس تهيك تنزعج تتضايق صحيح ببيتك طليق القداسة يا رب صحيح لكن مين قال ان قلبها اقل من قلبكم ولا قلبي الله لا ينظر الى العينين صحيح ده لا يليق لكن يمكن ما تعرفش يمكن ما حدش علمها يمكن مش واخده بالها انها معسره ولو حد قال لها تنتبه على طول وتاخد بالها احنا ننظر الى العينين بسهوله جدا نحكم على بعض عشان كده الكتاب يقول احكموا حكما عادلا طب الحكم العادل ده نحكم بيه ازاي لو عرفت تفحص القلب تحكم حكم عادل حد فيكم يقدر يفحص القلب يبقى ما تحكموش خالص على بعض احكموا على انفسكم بس هتحكم على الناس ازاي وانت مش شايف غير عينيهم الانسان لا ينظر الى القلب الانسان ينظر الى العينين مشكلة المشاكل ان احنا بنقيس بعض وساعات نقيس نفسنا بمقاييس خاطئة وتقف قدام ربنا تلاقيه بيتكلم في حاجة تانية خالص كان ليا صديق في البكالوريوس بعد ما خلص امتحاناته مش فاكر حكيت لكم القصة دي ولا لا عنب بكالوريوس الطب كان شاطر قوي قلبت بيه العربية وراح السما راح السما بعد في اخر يوم امتحاناته طلع من الاوائل و... وانا كنت شايف يعني انا كنت بخدم في الدفعة فكنت معتقد ان فلان ده بعيد عن ربنا يعني ملوش في الكنيسة و... وكنا احنا عاملين زي مجموعة عمل كده موزعين الناس البعاد عن ربنا في الدفعة علينا كل واحد يبقى مشغول بواحد يحاول يقربه من ربنا وكنت افتكر قبلها بكام شهر طلعنا رحلة الصعيد وكان يجي جنبي ده يقول لي انا مش فاهم حاجة الدير ده بيعملوا فيه ايه ما كانش فعلا على علاقة بالكنيسة خالص يعني فانا طبعا الولد ده بالذات كان قرعتي فانا كنت مأجل خدمته لبعد الامتحانات زنقنا في البكالوريوس فقلنا بقى يعني بعد البكالوريوس نقعد افتقده بقى وابقى اقول له تعالى وبتاع لا افتقدت ولا بتاع ربنا اللي افتقد فانا طبعا يعني تعبت لانه حسيت ان انا قصرت وضيعت فرصه ومش عارف مصيره وبعدين اتكلمت مع احد الاباء في الدير كانت استاذنا زمان فقال لي المعنى ده قال لي انت انت بتحكم عليه باي اساس كم مره اعترف وكم مره تناول الله لا ينظر الى العينين الله ينظر إلى القلب وفعلا لما رجعت اكتشفت ان الولد ده كان محبوب من كل الناس مسلمين قبل المسيحيين كان خدوم جدا كان متواضع جدا كان بسيط جدا لكن ما كانش متدين بالشكل الكلاسيك يعني لكن كان مقبل يعني لما تقول له يجي ما عندوش مانع لكن ما كانش ما اتخدمش يعني الله لا ينظر إلى العينين الله ينظر إلى القلب احنا ساعات نحكم أحكام سطحية جدا اللي عاوز اوصل بيه بقى انه تعالوا ننظر الى انفسنا بهذا المقياس الدقيق لا تنظر او لا تسمع ما يقول الناس عنك لان الناس بيبصوا بالعين وما تصدقش حتى كلامك على نفسك لانك انت كمان بتبص بالعين حاول تفحص قلبك لان هو ده اللي ربنا لما يبص عليك ما بيشوفش وشك خالص بيجيب قلبك على طول بهذا المعنى الرهبنة في مصر عايشة عارفين الرهبنة مشهورة قوي في برية اسمها ايه برية شهاد عارفين كلمة شهاد يعني ايه وشهيد يعني ميزان القلوب ميزان القلوب برية شهاد او شهيد يطلع كل واحد من بيته يسيب العالم وراه عشان يروح يفحص قلبه يقعد في الصحراء يوزن قلبه يشوف ربنا ينفع يقبل القلب ده ولا ما يقبلوش عشان يوزنه على الارض بدل ما تيجي اللحظة ساعتها الميزان مش هيتغير دلوقتي نقدر نتقل ونزود ونعمل اي حاجة احنا في المؤتمر ده عاوزين نبقى برية شهاد يعني مش طبعا ما اقصدش مش هتاكله لكن اقصد عاوزين نوزن قلبنا هل قلوبنا مرضية امام الله ولا لا قد ايه قلوبنا نقية لان هو يقول طوبى لانقياء القلب ايه ال ال ال هقول ايه بس القذارة اللي في قلوبنا ايه الوساخة اللي موجودة لسه ايه الشوائب ايه البلاوي ممكن تلاقي كراهية ممكن تلاقي حقد ممكن تلاقي غضب ممكن تلاقي حب مادة حب كل ده جوه القلب كل ده مكانه جوه القلب انت وسط الناس محدش واخد باله محدش عارف انت بتحب الفلوس ولا لا ويمكن لما تطلع فلوس وتدي يفتكروك سخي جدا ومعطاء لكن الله لا ينظر اللي انت اديته الله ينظر الى القلب تاخدوا بالكم المسيح لو المجد عمل اجتماع عاجل ودعا التلاميذ وهو كان في الهيكل لمجرد ان في ارمله عدت قصاده كده كان الاغنياء عمالين يرنوا ويطلعوا فلوس كتير المسيح ساكت ساكت ساكت لغايه ما دخلت ارمله حطت فلسين ما عملوش صوت استدعى التلاميذ قال لهم هذه اعطت اكثر اكثر لو ما بتعرفش تحسب فلسين ايه فلسين يجي ايه جنب الدينارات اللي عماله تتحط مش معقول قال لهم لا اكثر بالميزان بتاعي اكثر لانها القت كل معيشتها لانها من اعوازها اعطت قلبها انا شايفه حتى لو ما حطتش الفلسين عشان كده الكنيسة اللي بتقرأ قلب المسيح تقول والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم اقبلها اقبلها وما حطوش حاجة جايين نفسهم يقدموا بس ما قدموش لا اقبلها تتقبل في السماء ليه؟ لأن الله لا ينظر إلى العينين ينظر إلى القلب عشان كده ادخل مخدعك واغلق بابك وافحص قلبك شوف قلبك فيه ايه قلبك لما ربنا يبص عليه يقول زي داود حسب قلبه ولا هتطلع حسب قلبهم زي شاول ربنا اختار شاول الملك حسب مزاج الناس حسب عيون الناس عشان يرضي شعب اسرائيل وفي الاخر انا قد رفضته فلما وقفوا الياب قال له لا من الاول بقى عديه لان الله لا ينظر الى العينين الإنسان لا ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب لدرجة أقول لكم حاجة يعني كبيرة عليا وأعتقد كبيرة عليكم شوية في فكر النساك الكبار يقولوا تعبير أنا عمري ما بفهم ما فهمته كبار فاهمين وأنا مش فاهمه يقولوا وأنت بتقول صلاة يسوع انزل بعقلك جوه قلبك حركة ما بعرفش بيعملوها ازاي لكن من كتر التركيز في الصلاة ينحصر الإنسان بكل فكره جوه قلبه ويبقى مع كل دقة قلب أو كل نفس بيقول يا رب يسوع المسيح حركة نسكية يعني تعودوا عليها النساك الكبار اللي يسموها صلاة يسوع فيبقى القلب ده عداد بيدق وبيقول يا رب يسوع المسيح ارحمني يا رب يسوع المسيح بحبك يا رب يسوع المسيح اشكرك على طول ودي بتسمعوها في معاني تانية يقول كل نسمة فلتسبح اسم الرب كل نسمة كل نفس في حتة تانية يقول كل نفس أعطيه أبارك اسمك القدوس ده كان تدريب رهباني موجود لغاية دلوقتي عند الرهبان الكبار انه قد كده تحط كل تركيزك جوه قلبك لانه هنا ينظر الله هذا هو موضع راحتي ها هنا اسكن لاني اخترته ده كلام داود بقى اللي فاهم ربنا بيبص على ايه عشان كده هتلاحظوا داود كان ينشغل جدا بنقاوة قلبه بالرغم من سقطاته البشعة بعد كده إلا أن داود كان يريد أن يحفظ قلبه نقيا إن قلنا إن داود قلبه حسب قلب ربنا يبقى جاب أكيد درجة نقاوة القلب دي اللي قال عنها المسيح طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله يعينون يعني إيه يعني أنا شايفكم أنا وأنتوا شايفيني يعينون الله يعني تبقى مستوى العلاقة كده يعني مستوى علاقة عينية يعني يعني شايفه بوضوح وحاسس بيه بوضوح ومعاك في كل لحظة وقريب منك جدا دي تيجي ازاي دي دي تيجي بنقاوة القلب لأن الله لا ينظر إلى العينين وأما الرب الإنسان ينظر للعينين أما الرب فإنه ينظر إلى القلب فدعا يد أبي نداب وعبره أمام صمويل اللي بعده فقال وهذا أيضا لم يختاره الرب عبر يد شمع وهذا أيضا لم يختاره الرب عبر يد بنيه السبعة أمام صمويل فقال صمويل ليس الرب لم يختار هؤلاء فقال صمويل صمويل بقى قال لي يسا ربنا مش مختارش حد امال انت جاي ليه يعني شغلانه غريبه جدا ويسا كل شويه بيحبط يحط امله في ولد ويحبط ما هو برضه يسا بينظر الى العينين وقال صمويل ليسا هل كمل الغلمان انا ب... انا الحقيقه بتغاظ من الراجل يسا ده بالرغم انه راجل كويس لكن يعني ما قالوش طب استنى اجيب الصغير ده صمويل اللي بيسأله بيقول له طب العيال كملت كده سبعة كملوا رقم الكلام بالكمال قال له لا في واحد تامن في واحد بره الحسبة في واحد ليس من هذا العالم في واحد مع الغنم بره ثمانية انتوا عارفين ثمانية دايما رمز للحياة الأخرى الحياة اللي بره الدنيا لأن احنا حياتنا سبعات السبت للسبت سبعات لا في واحد ثمانية لسه جاي صغير نكرة لا يعت... لا ينظر إليه أحد ولا يعتبر له أحد حتى أبوه حتى يسا ما بيعتبرلوش تخيلوا بقى إن داود النكرة ده يكون هو وسط آلاف شعب إسرائيل هو المختار هو المحبوب فهنا يقول له بقى بعد الصغير صغير سنا وبحقيقة صغير هنا كرامة صغير قيمة بدليل انه ما حضرش بدليل انه ما استدعاهوش كم واحد فيكم حس في لحظة انه صغير ما اعتقدش في واحد فينا ما عداش عليه الاحساس ده كم مرة تحس انك انت اقل من اللي حواليك كم مرة اللي حواليك يحسسوك بالاحساس ده كم مرة تحس انه انك يعني صغير النفس صغر النفس انك ولا حاجة انه اقرب الناس ليك ما حطوكش في الحزب ما خدوش بالهم منك نسيوك نسيوك ابوه نسي ابوه نسي واخواته نسيوه طب هو ليه مين تاني ليه مين تاني داود في البشر ملوش ابوه وامه واخواته نسيوه عشان كده طلع بمزمور جميل وقال ان ابي وامي تركاني تركاني ازاي هتلاقي يمكن قالها في الحتة دي او حس بيها من وقتها اما الرب فيضمني يضمني ده يعني حضني يعني عنده احساس بمشاعر ولا ابوه امه حتى لو له يعني تعوضه مع مش متعقد داوود لا شبعان جدا لكن في وادي تاني خالص ليس من هذا العالم ولا من عظماء هذا العالم الذين يبطلون السبعة السبعة اتركدوا اترفضوا بقى بعض الصغير وهو يرعى الغنم ويبدو أيضا أن كانت رعاية الغنم مسؤولية الخدامين والصغيرين يعني الكبار مش شغلتهم لاحظوا بعد كده لما ندخل على قصة جليات وداود يجي يسمع الكلمتين أخوه يهزقه يقول له مع من تركت غنماتك القليلة يعني انت جاي تعمل ايه هنا هنا رجالة حرب وناس محترمة روح يا واد- روح اه روح العب مع الغنم روح شوف حالك لانه كان في نظرهم انه انه يعني مع الغنم بقى ها يعتبر 15 16 في الرينج ده بقى بعد الصغير وهو زوار على الغنم هتلاقي اي واحد فينا اتحط في موقف داوود كان هيكره نفسه يمكن يكره ابوه ممكن يكره ربنا ممكن يكره الدنيا انه قد كده في نظر الناس صغير ليس له قيمة لا ينظر اليه احد فقال لصمويل ليستر صمويل الحقيقة بتاع ربنا فعارف ان ربنا إن ما كانش فاهمه قوي لكن على الاقل عارف ان ربنا له اختياراته وله تدبيراته وله ناسه فقال له ارث الوقت به لا نجلس حتى يأتي الى هنا مش هقعد غير لما يجي مش هناكل مش هرفع الذبيحة غير لما يحضر لا ده هي الذبيحة ما تنفعش غير على ايده بعد كده داود الحقيقي بقى قال له لا نجلس حتى يأتي إلى ها هنا يعني ملناش راحة إلا لما يجي المسيح بتاعنا لا نجلس حتى يأتي إليه فأرسل وأتى بي وكان أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر هو الحقيقة المقصود بيها إنه كان صغير يعني الوصف الجمالي هنا لداود مش معناه إن ربنا ما إحنا قلنا ربنا لا ينظر إلى العينين يعني مش وش حرب ومش وش ملك ومش مش راجل طول بعرض يعني ومش مش المنظر ال- المتجهم بتاع ملك محترم لا يعني أمور بس كده زي ما تتعلق على طفل يعني فقال الرب ربنا اتكلم قم امسحه لأن هذا هو روح امسحه لأن هو ده فأخذ صمويل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته التعبير ده طبعا دايما بنفهمه على المسيح له المجد أنه مسح وسط إخوته يعني إيه إن المسيح جالنا وصار بكرا بين إخوة كثيرين ومن وسطينا مسح مسيحا حقيقيا يوم وقف في الصف قدام محمد المعمدان وقف قدام يوحنا المعمدان عشان يتوب عشان يعتمد على يد يوحنا قال له انت تجيلنا ازاي قال له يوحنا ينبغي ان نكمل كل بشر قال له لا انت انت اللي تباركني قال له لا كمل لان دلوقتي ميعاد المسح اعلان كونوا مسيح ووضع الكاهن يوحنا ابن الكاهن زكريا عشان كان نسميه الكاهن ابن الكاهن يده على المسيح في الطباع زي صمويل ما حط ايده على داود لكن في الكرامة بعد كده يمكن داود أعلى لكن يعني وضع يوحنا يده وإذا السماء انفتحت والروح القدس يحل والقصة اختلفت بقى لأنه طلع ده مش واحد عادي لكنه مسح وسط إخوته مسح كإنسان وسط كل البشر وأعلن كونه مسيحا إنسانا ولكنه هو الإله الحقيقي وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا يعني ايه from now on يعني يعني مش هيفرقه مش داود المحبوب اللي اللي الروح يفرقه فاهمين المعنى يعني طول ما انت محبوب لن يفارقك روح الرب احنا طبعا في العهد الجديد كلنا مسحاء على طقس داود مش على طقس شاول يعني الروح القدس يمكث معكم الى الابد من الآن فصاعدا من ساعة ما المورون يجي على راسك خلاص الروح القدس مش هيطلع ما تقلقش يسكن فيك الروح إلى الأبد بس أنت حافظ عليه و- وانشغل ب- بتكريم بيقولوا لي الأكل جاهز فإحنا مضطرين ننزل لكن هي الجولة الأولى لسه كتير فنكتفي بالجزء ده